فسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج فضفضة وفي الحلقتين الماضيتين تكلمنا عن قصة أمريكا والصه- والصهيونية ولماذا تدعم أمريكا الصهاينة حتى مع تعارض المصالح في الحلقة دي إن شاء الله هنستكمل الموضوع دي الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع وإن كان الموضوع محتاج إلى تفصيلات كتيرة جدا أنا أضع فقط رؤوس الأقلام وعناوين الموضوعات محتاجين نقرأ كتير يا إخواننا ويا أخواتنا محتاجين ندخل على المواقع الموثقة عندنا في موقع قصة الإسلام islamstory.com تفاصيل كتيرة جدا في الموضوع دهوت وإن شاء الله نحط تفاصيل تانية كتيرة وأسئلتكم بتخلينا نضع يعني كل شوية آه، تفصيل وإجابة شبهة والرد عن آه، تهمة معينة وتوضيح لأشياء كتيرة جدا بفهم ليه إنجلترا وليه أمريكا ساعدوا اليهود عشان يكون ليهم وطن في أرض فلسطين بفهم خلفيات كتيرة جدا للصراع الإسلامي اليهودي أو الصراع العربي الإسرائيلي كما يحلو للبعض أن يسميه ونعرف سر هذه التسمية الحقيقة الموضوع أنا شايف في غاية الأهمية بيغير لي مفاهيم كتيرة جدا عن واقع الحقيقة اللي أنا عايشه أنا شايفه من صميم الإسلام حقيقة أن نتكلم في هذه الموضوعات أن نشرح هذه الأبعاد وهذه التفاصيل اللي بتعرفني عدوي وبتعرفني إزاي بيفكر وبتحط لي معايير حقيقية أقدر أقيم بيها الأمور وأحكم بيها على الأشياء وصعب جدا جدا نحرر فلسطين دون أن نعرف هذا التاريخ صعب جدا جدا نقاوم اليهود سواء في فلسطين أو في سيناء أو في الجولان أو في غيرها إلا بمعرفة هذه القصة بحذافيرها وبتفاصيل أكتر كتير من اللي بنقوله أنا بقول لإخواننا وأخواتنا المشاهدين لهذه الحلقة عشان تستوعب جيدا هذه الحلقة لازم تكون شفت الحلقتين اللي فاتوا التلخيص اللي أنا بعمله ده لا يكفي للحديث عن ساعتين اتكلمنا فيهم عن تفصيلات كتيرة اللي فاتته الحلقتين اللي فاتوا يرجع لموقع islamstory.com قصة الإسلام ويراجع الحلقتين ويسجل ملاحظاته ويكتب احنا بنعمل دراسة حقيقية في هذا الموضوع محتاجين فيها شيء من الاستيعاب وشيء من التفكير وشيء من الجهد وربنا يعيننا جميعا على إيصال الحقيقة إلى أهلها آه، اتكلمنا في قضية ال- ظهور المذهب البروتستانتي او الاعتراضي او الاحتجاجي في اوروبا قلنا ان الكلام ده اللي زقوا اليهود اليهود هم اللي زقوا قضية آه، آه، ظهور المذهب البروتستانتي عشان يهدوا الكنيسة الكاثوليكية الموجودة في آه، اوروبا ودفعوا لذلك رجل قس الماني اسمه مارتن لوثر ومارتن لوثر آه، آه، يعني تزعم البروتستانتية وإن كان بعد كده تخلى عن هذه المبادئ لكن لم يعترف به العالم بعد ذلك يعني خدوا مبادئه الأولانية وخدوا كلامه الأولاني اللي هو ذكره في كتاب سماه المسيح ولد يهوديا لو تفتكروا احنا قلنا ثلاث أمور رئيسية زرعها مارتن لوثر في نفوس أتباعه أول شيء أن اليهود أمة مقدسة تاني شيء أن التوراة هي التي آه، لم تحرف وأن الإنجيل هو الذي حرف والحاجة الثالثة أنه لن ينزل المسيح إلى الأرض إلا إذا أقيم وطن قومي لليهود في أرض فلسطين لما عمل الكلام دوت وصار له أتباع في هذا الاتجاه صار لزاما على أتباعه أن يقيموا وطنا قوميا لليهود في أرض فلسطين وظهر لنا ما يسمى بالنصرانية الصهيونية يعني الناس النصارى اللي على هذا المبدأ أحيانا بيكونوا متزمتين لإقامة وطن يهودي في فلسطين أكتر من اليهود أنفسهم في في اليهود ناس كتير علمانية ما فيش في دماغها الدين لكن إذا كان ملتزما بروتستانتيا يبقى لابد أن يقيم لليهود وطن في أرض فلسطين فنجاح كبير جدا حققوا اليهود بزرع هذه الفكرة في ذهن مارتن لوثر ثم في ذهن نص أوروبا بعد كده انتوا عارفين أتباع المذهب البروتستانتي الآن في الدنيا قد إيه 800 مليون واحد من نصارى الأرض 800 مليون منهم على هذه المبادئ معظمهم موجود في انجلترا موجود في فرنسا موجود في انجلترا موجود في امريكا عشان كده هم دول البلدين اللي دايما مساعدين اليهود على طول الخط لان ده من معتقدهم ومن ديانتهم ومن اصول افكارهم في الوقت ده اللي ظهر فيه مارتن لوثر وبعديه بشويه وظهور حركه البروتستانتيه والمذابح الرهيبه التي قامت بها الكنيسه ضد هؤلاء لان طبعا حصل حرب اهليه كبيره جدا في داخل اوروبا بروتستانت ضد الكاثو- ضد الكاثوليك اكتشفت امريكا وامريكا طبعا ارض جديده ومساحات شاسعه اذا كان الاسبان الكاثوليك, الكاثوليك هم اللي اكتشفوا امريكا في بدايه الامر او هم اللي راحوا الى امريكا في بدايه الامر الا ان نتيجه المذابح الكبيره التي اقامتها الكنيسه الكاثوليكيه للبروتستانت بدا البروتستانت يهاجروا على امريكا وبدا اليهود يهاجروا على امريكا وصار الامريكان نسبة البروتستانت فيهم تزيد يوم بعد يوم حتى صاروا أغلبية دلوقتي الأمريكان 65% بروتستانت و30% كاثوليك و5% من ال- آه، الطوائف الأخرى أرثوذكس وغيره يبقى ده الوضع اللي ماشي فيه أمريكا في نفس الوقت في أوروبا سنة 1789 يعني بعد حوالي 200 سنة من الحروب ما بين البروتستانت والكاثوليك قامت الثورة الفرنسية ولما الثورة الفرنسية قامت عملت يعني آه، آه، قلبان في أوروبا كلها طبعا وإن كانت هي في فرنسا لكن أفكارها بسرعة انتشرت كالنار في الهشيم وبلغت أوروبا كلها ثورة فرنسا كانت ثورة علمانية يعني ايه علمانية يعني لا دين لها مش معترفة بموضوع الديانة كان كل همها الانقلاب على الملكية والانقلاب على الكنيسة الملك بيسيطر من ناحية والكنيسة بتسيطر من ناحية يبقى إذا أنا عايز أعمل انقلاب على الاتنين دولت فأول شيء قتلوا الملك وقتلوا العائلة المالكة وطبعا كانت ثورة دموية رهيبة وفي نفس الوقت عملوا ثورة على الكنيسة وقالوا جملتهم المشهورة سنشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس يعني لا عايزين آه، ملكية ولا عايزين دينية في نفس الوقت ده اعلنوا اعتناقهم للمذهب البروتستانتي طبعا ده شيء غريب احنا استغربناه ليه انتوا انتوا اصلا لا دين لكم مالكمش اي اعتبار بالدين لكن كانوا بيعملوا كده لان المذهب الكاثوليكي كان متغلغل في داخل فرنسا ولازم يعملوا لهم زي ما يكون خطوه كده انتقاليه ما بين التغير من الكاثوليكيه الى العلمانيه مباشره فقال لك احنا ننتقل الى المذهب البروتستانتي اللي هو الاحتجاجي الاعتراضي على الكنيسه وزعم ذلك نابليون بونابرت عندما تولى يعني جمهوريه فرنسا سنه 1793 اتولى حكم فرنسا وادعى انه بروتستانتي مع انه علماني لا يؤمن اصلا بالدين لكن هو ادعى البروتستانتيه في محاولة أن تكون يعني اتجاه فرنسا بروتستانتي ضد الكاثوليكية القديمة فبذلك يقضي على الملكية ويقضي على البابوية في وقت واحد وطبعا بعد كده هو الكلام ده اتقال كشيء من السياسة لكن بعد كده فضلت آه، فرنسا كاثوليكية علمانية وفضل البروتستانت زي ما احنا عارفين موجودين في آه، ألمانيا موجودين في إنجلترا طيب دلوقتي لما قام فرنسا لما قام نابليون بهذه ال ال الاعلان هذا الاعلان بعد ما تولى الحكم بعدها بشويه بست سنين عمل الحمله الفرنسيه اللي جت على مصر سنه 1799 واحتل مصر وبعد ما احتل مصر طلع على فلسطين واحتل فلسطين عده شهور لما راح فلسطين وقف هناك في فلسطين ودعا وده اول واحد يدعو من ارض فلسطين من الاوروبيين لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين دعا كل يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين ويقيموا وطنا لهم تحت حماية فرنسا البروتستانتية مؤقتا لكن حصل ان هو اتغلب من الدولة العثمانية بالاشتراك مع انجلترا ومع آه، روسيا وخرجوا نابليون وسنة 1801 يعني كل عملية ثلاث سنين رجعت تاني فرنسا وفشلت الحملة الفرنسية لكن كانت ديت أول دعوة سجلت باسم الأوروبيين سياسيا لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين لكن الدعوة زي ما قلنا انتهت بلا يعني أي نجاح أمريكا بقى هي اللي شالت الملف أمريكا دلوقتي راح فيها يهود كتير وفيها بروتستانت كتير وعملوا هناك جمعيات يهودية كتيرة من أشهرها مثلا جمعية البني بيرث عملوا هذه الجمعية في نيويورك وكان مؤسسها ألمان بروتستانت هاجروا إلى آه، آه، آه، هاجروا إلى آه، أمريكا وبدأوا يجمعوا من بعض أموال عشان يشتروا مستعمرة يعملوها في داخل القدس أو جنب جوار القدس والمستعمرة دي يوم بعد يوم تكبر كل ده لتحقيق الحلم ان تقام دولة في داخل فلسطين لليهود وينزل المسيح عليه السلام بنتكلم دلوقتي على مجموعة من اليهود مدعومين بمجموعة من البروتستانت والاثنين دلوقتي صاروا نسيج واحد او خليط واحد احد القساوسة الامريكان البروتستانت اللي هو نصراني طبعا نص- بروتستانتية يعني احد مذاهب النصارى الكبرى ومع ذلك قضيتهم اليهودية اكبر من اليهود انفسهم فواحد اسمه ويليام بلاكستون ذهب للرئيس الامريكي سنة 1891 يعني قبل ظهور اي دعاوى كبرى في العالم لاقامة وطن يهودي لليهود في فلسطين ودعا الرئيس الامريكي الى اقامة هذا الوطن في فلسطين من منطلق ديني وقال له أن الرب اختار هؤلاء ليقام لهم وطن في أرض فلسطين ولن نرى المسيح إلا إذا أقيم لهم هذا الوطن لكن الأمور ما مشيتش كما يريد برضو سعى السفير الأمريكي عند السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله اللي كان سلطان الدولة العثمانية سعى السفير الأمريكي لإقامة وطن لليهود في أرض فلسطين لكن برضو فشلت هذه المساعي ظهرت شخصية تيودور هيرتزل وبرضه ممكن نبقى نفرد له حلقة من الحلقات لأنه شخصية من أخطر الشخصيات في تاريخ الإنسانية مع أنه هو معاش كتير مات وعنده 44 سنة لكن أثار أعماله كانت كبيرة جدا ظهر تيودور هيرزل هو آه، آه، صحفي يهودي مجري اتولد في بودابست وسنة 1860 ولما كبر ترك يعني مجال القانون وعمل في مجال الأدب والصحافة وكتب كتاب سنة 1895 اسمه الدولة اليهودية وأول واحد يكتب كتاب يبلور فيه فكرة إقامة وطن قومي لليهود بشكل يعني احترافي بشكل مدعوم بوثائق وأدلة وقوانين وأفكار وأطروحات وكان بيطرح في هذا الكتاب أن يقام وطن ليهم إما في فلسطين وإما في الأرجنتين وطبعا ده كان غريب هو على فكرة تيودور هيرزل ما كانش يهودي متزمت او متمسك او متشدد لا بالعكس كان عنده علمانية وكان بيصرح في كتاباته انه كان احيانا بيروح المعبد فقط لاقناع اليهود انه يهودي ك- ك- كمثلهم لكن هو ما كانش مقتنع اصلا بالديانة اليهودية لكن كان شايف لكونه يهوديا نوع من الاضطهاد بيعاني منه في اوروبا واحنا قلنا اسباب هذا الاضطهاد في الحلقة الماضية معاملات اليهود في الربا معاملاتهم في أكل أموال الناس بالباطل إقامة الحروب وإشاعة الفوضى بين الناس ال- الخلفية التاريخية الخلفية الدينية أمور كتيرة جدا خلت الناس تكرههم فكان تيودور هيرزل عايش في أوروبا وطبعا أوروبا معظمها كاثوليك في الوقت ده وبروتستانت موجودين في إنجلترا بس أو موجودين في أمريكا فعاش في ظروف صعبة جدا ومر بأزمات كتيرة خلته يفكر في أن الحل الوحيد لليهود عشان يعني يخرجوا من هذا الاضطهاد أن تقام لهم دولة فعمل كتاب اسمه الدولة اليهودية وسعى في محاولات لإقامة هذه الدولة لف على ناس كتير جدا تفصيلات في غاية الأهمية ممكن إن شاء الله نبقى نفرد لها حلقة من الحلقات في الحلقات القادمة في نهاية الموضوع اقتنع أنه لن يكون القيام لهذه الدولة إلا بجمع عدد كبير من حكماء ومفكري وقانونيين من اليهود عشان يقولوا يا ترى ممكن إيه اللي نعمله عمل مؤتمر كبير في مدينة بال في سويسرا سنة 1897 جمع فيه 197 واحد يهودي علماء أصحاب مال أصحاب فكر أصحاب سياسة جمعهم وقالوا احنا عايزين نفكر في أمر نقيم بيه وطن لينا في أي مكان في الدنيا كانت مطروح على فكرة أماكن كتيرة جدا مش بس الأرجنتين و... وفلسطين زي ما موجود في كتابه لا ده طرحوا موزمبيق وطرحوا أوغندا وطرحوا سينا وطرحوا قبرص وطرحوا ليبيا يعني تفصيلات الحقيقة ذكرها م- يعني مهم مهم جدا ومحتاجين نتكلم عنه ان شاء الله في يوم تاني المهم ان هو عمل المؤتمر ده خرجوا من المؤتمر ده ببعض القرارات المهمة جدا على رأس هذه القرارات انشاء منظمة الصهيونية العالمية برئاسة تيودور هيرزل والكلام ده هو طبعا هينتشر في الدنيا وهنجد بعد كده ال- الدعم الرئيسي لهذه المنظمة منظمة الصهيونية العالمية هيجي من انجلترا ويجي من امريكا اللي هم الاثنين بروتستانت الحاجة التانية عايزين ياخدوا شرعية دولية شرعية دولية تعترف بهم احد الدول الكبرى اللي هي بعد كده هنشوف انها انجلترا وامريكا تعترف بهم كمؤسسة حقوقية لها يعني مصالح آه، خيرية وهي اقامة وطن لهؤلاء المعذبين او المضطهدين فالشرعية الدولية تديهم قوة انهم يكملوا المشوار الحاجة الثالثة يجمعوا اموال يعملوا بنك يجمعوا فيه اموال لمساعدة انشاء هذا الوطن القومي بدأ تيودور هيرزل يمشي في هذا الطريق وقصة طويلة جدا جدا والدولة اللي هي عملت لهم الدعم الرئيسي في بداية الموضوع كانت دولة انجلترا انجلترا عملت المشروع آه، اليهودي واستضافت بالفعل المؤتمر اليهودي مرة و- واثنين وثلاثة وبدأت لندن تكتر فيها جدا اعداد اليهود وتكتر فيها البنوك اليهوديه من اشهرها بنك روتشيلد اللي كان من اكبر بنوك العالم وصاحبه يهودي روتشيلد ده يهودي وهو اللي عمل دعم كبير جدا للمشروع الصهيونيه العالميه برعايه انجلترا آه، عملوا برضو جورنالين في لندن جورنال اسمه Jewish Chronicle ويعني انباء اليهود وده كان منشأه في في لندن وجورنال تاني اسمه Voice of Jacob او صوت يعقوب وبدأوا ينشروا هذه الفكرة ان لا مخرج لليهود من أزمتهم إلا بإقامة وطن قومي لهم لما بدأ تيودور هيرزل نفسه يفكر ان ممكن يكون هناك بديل غير فلسطين يعني ممكن نعمل وطن في اوغندا ممكن واوغندا بالفعل راحوا شافوا ال- الارض هناك وطبيعه البلد وراحوا سينا وشافوا طبيعه الميه اللي موجوده في سينا وراحوا غيرها البروتستانت هم الذين اعترضوا خلي بالك يعني اليهودي ما عندوش مانع انه يقيم وطن ليه خارج فلسطين يقيمه في اوغندا ولا الأر- ولا الارجنتين البروتستانت النصارى اللي هو النصارى المتصهينين اللي هم على ديانه مارتن لوثر اللي الفها اصلا يهود هم اللي اعترضوا على كده وقالوا لا لازم في فلسطين لان انت لو اقمت وطن لليهود في اوغندا ولا في غيرها مش هينزل المسيح عليه السلام تبعا لديانتهم ومذهبهم اللي هو حطه اليهود من الاساس فصار الم- ال- الصهاينة النصارى أشد يهودية من اليهود أنفسهم عشان كده هم بي- بكل طاقتهم سيحاولون زرع اليهود واستمرارية اليهود في أرض فلسطين على أمل أن ينزل المسيح ويقاتل معهم ضد الكفار والكفار في عرف النصارى هم المسلمين واليهود الاثنين أي حد غير مؤمن بألوهية عيسى عليه السلام أو آه، بنوته لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا في آه، آه، امريكا طبعا ما سابتش الموضوع ل- ل- لانجلترا بس انجلترا وان كانت بتساعد الا ان امريكا برضه بروتستانت وعينيهم برضه على قصه اليهود ونفسهم ياخدوا هذا الشرف في دعم ال- اليهود عملوا عندهم منظمه كبيره جدا اسمها منظمه المؤتمر اليهودي سنه 1936 المنظمه دي ضمت اكثر من 70 منظمه يهوديه على مستوى العالم من اكثر من 70 دوله في الدنيا جمعوهم في آه، نيويورك سنة 1936 وعملوا المنظمة دي وبدأوا يدعموها بقوة وبدأ يكون لها تأثير في الحياة الأمريكية وبدأ البروتستانت مع اليهود في أمريكا يعملوا ثنائيات في الانتخابات ثنائيات في الإعلام ثنائيات في النشاط الاجتماعي ثنائيات في جمع الأموال ثنائيات في السياسة في الحروب كان في فيلق يهودي بيحارب تحت آه، آه، آه، اللواء الأمريكي والإنجليزي في الحرب العالمية الثانية مع إن كان لسه ما فيش دولة لليهود يعني الدولة اليهودية أقيمت سنة 1948 والحرب العالمية الثانية كانت من 39 ل 45 قبل إنشاء دولة اليهود ومع ذلك كان في فيلق يهودي بيحارب مع دولة لأن هم في الآخر بروتستانت ومؤيدين للفكرة اليهودية انجلترا برضو شغاله من ناحيتها عملت وعد بلفور سنه 17 وبدات تدعم الهجره اليهوديه الى ارض فلسطين وبدا ال ال ال ال الجو في فلسطين يتاهل لقيام الدوله برعايه امريكا وبرعايه آه، انجلترا سنة 45 الرئيس الامريكي روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت وطبعا خارج امريكا منتصرة طلب من الملك عبد العزيز ملك السعودية بشكل مباشر أن يساعد اليهود المساكين لأن اليهود آه، اضطهدهم هتلر وجار عليهم وطردهم من بلادهم والآن لازم نقاوي الناس الضعفاء دولت فبيستأذن الملك عبد العزيز ملك السعودية ان هو يعني يساعد في إقامة وطن ليهم في أرض فلسطين الحقيقة الملك عبد العزيز رد عليه رد آه، جميل ورد آه، وطني قال له في منتهى ال- الوضوح تم تاخد لهم قطعة أرض عند الناس اللي ظلموهم فإذا كان الألمان هم اللي ظالمين اليهود وهتلر هو اللي عمل وألمانيا دلوقتي مغلوبة وألمانيا متقسمة جزء واخداه آه، اتحاد سوفيتي ألمانيا الشرقية وجزء واخداه أمريكا ألمانيا الغربية ما تشوفوا لهم أي حتة في ألمانيا وألمانيا أجمل وأظرف وبلاد واسعة و- خدوا منها حتة ل- لليهود ومفيش داعي تعملوها عند أرض فلسطين ورفض هذا آه، الموضوع وطبعا ده موقف آه، يشكر له ويحمد عليه فده لكن انا الشاهد واللقطة ان امريكا شالت الملف الصهيوني يا اخوانا وشالت مهمة اقامة وطن قومي لليهود في ارض فلسطين انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية ضعفت جدا انجلترا كانت دولة لا تغرب عنها الشمس مستعمراتها في كل مكان كذلك فرنسا لا بعد الحرب العالمية الثانية انهكوا بشكل كبير جدا جدا وخرجت امريكا والاتحاد السوفيتي دولتين على اقوى مستواهم اكبر اقطاب العالم وطبعا امريكا كانت راسماليه والاتحاد السوفيتي شيوعي فاتجاهين راسماليين وفكري اه، اتجاهين ماليين وفكريين مختلفين وبالتالي حصل بينهم الصراع والصدام واختار اليهود ان يكونوا على الصف الامريكي وان كانوا ايضا لهم علاقات قويه بالكيان الروسي زي ما انتم عارفين في طريقه اليهود ليهم علاقات بالناس كلها عن طريق الكيد والمؤامرات سنة 48 أعلنوا دولة إسرائيل في فلسطين الحبيبة ليه سموا الدولة دي إسرائيل الكلام ده في منتهى الأهمية واللي راجع الحلقة اللي فاتت سمعنا في الحلقة اللي فاتت إن 80% من يهود العالم مش من أبناء إسرائيل عليه السلام ده اليهود الإشكناز اللي هم الأوروبيين 80% و5% يهود فلاشة برضو مش من أبناء إسرائيل عليه السلام و15% بس من اليهود من أبناء إسرائيل عليه السلام وبالع- والناحية التانية إن في يهود كتير من أبناء إسرائيل عليه السلام تنصروا أو أسلموا فصارت كلمة إسرائيل غير معبرة عن طبيعة الدولة الموجودة صار كلمة إسرائيل تعني جنسية معينة أو عرقية معينة ليها علاقة بالأب اللي كان مفروض يعملوه انهم يسموا دولتهم دولة اليهود او الدولة اليهودية وده اللي كان قايله تيودور هيرزل قبل كده في كتابه كتاب اسمه الدولة اليهودية وده اللي كان متداول في الامم المتحدة قبل ما تعلن الدولة سنة 47 وقبلها لما فكروا في الدولة اليهودية بقى انها خلاص تنشأ في ارض فلسطين كانوا تحت مشروع الدولة اليهودية الجويش ستيت هكذا الدولة اليهودية وفجأة لما بنجوريون اعلن قيام الدولة ال ال اليهودية في آه، آه، فلسطين اتفاجئنا ان هو قال ان الدولة دي سميناها دولة اسرائيل ليه يا اخوانا الكلام ده الكلام ده عشان لو عمل دولة اسمها اسرائيل يعني دولة عنصرية عرقية تنتمي الى رجل معين فالدولة اللي قدامهم تبقى دولة هي كمان عنصرية اسمها دولة العرب العرب العرب اللي هم العرب في مصر العرب في الأردن العرب في سوريا العرب في السعودية في أي مكان العرب العرقية القومية فقط وليس الدين لو قال دولة اليهود يبقى قدامها دولة الإسلام وهو مش عايز كده هو لا يريد للصراع أن يسمى الصراع اليهودي الإسلامي لأنه عارف أن المسلمين إذا انطلقوا من منطلق الإسلام فهيكسبوا اليهود وشافوا الكلام ده في تاريخهم ألف مرة لكن إذا انطلقوا من منطلقات القومية عيش معانا بقى بأي آه، طريقة على أي منهج طالما غير الإسلام هننتصر عليك فسموه الصراع العربي الإسرائيلي مش الصراع الإسلامي اليهودي فما أرادوش أنهم يستفزوا المسلمين ويسموا دولتهم دولة اليهود حتى لا يثيروا كوامن العقيدة والدين عند المسلمين وبذلك صارت دولة ال- اليهود باسم دولة إسرائيل أعلن بنجوريون دولة إسرائيل بعد 11 دقيقة فقط من إعلان بنجوريون اعترفت أمريكا بدولة إسرائيل طبعا الكلام ده بالنسبه لنا ممكن نقول غريب جدا 11 دقيقه ده امريكا احنا عارفين ان القرارات كلها بتتخذ عن طريق الكونجرس وفي ديمقراطيه حقيقيه ومحدش بي يعني مش الرئيس بيطلع في دماغه فكره بيروح يعملها لازم بيرجع للمؤسسات اللي موجودة دولة مؤسسات كبيرة جدا فمعنى كده ايه معنى كده ان الكلام ده كله متربط قبل كده وان اليهود ما اعلنوا دولتهم الا بالاتفاق الكامل مع انجلترا ومع امريكا انجلترا اللي هي اللي كانت موجودة بالفعل في ارض فلسطين وسابت دباباتها وطياراتها وجنود وجنود كتيرة علموا اليهود على هذه الدبابات والطيارات وتركت كل شيء الجمل بما حمل لليهود لقمة سائغة قالت لهم خد ده حاربوا بيه ال- ال- العرب بعد كده وامريكا اول دولة اعترفت باليهود وعلى فكرة تاني يوم مباشرة اعترف الاتحاد السوفيتي بالدولة ال- الناشئة في ارض فلسطين وبذلك استطاع اليهود ان يأخذوا اكبر داعمين في الارض في ذلك الزمن دعم امريكا ودعم الاتحاد السوفيتي بالاضافة لدعم انجلترا اللي زرعتهم في البداية يبقى ديت يعني آه، آه، بدايات يعني التحول بقى الملف اليهودي من انجلترا الى امريكا بشكل قوي نظرة على التركيبة الدينية في أمريكا أمريكا فيها 65% بروتستانت 30% كاثوليك وبعض الطوائف الأخرى 5% النصارى بتوع انجلترا 76% بروتستانت و24% كاثوليك نصارى ألمانيا بروتستانت 40% وكاثوليك 40% لما تيجي القيادة بروتستانتية يبقى الدعم في منتهى القوة لليهود لو القيادة غير كده الدعم بيختلف والكلام ده على فكرة انت ممكن تلاحظوا الفروقات في ألمانيا تحديدا لأن ألمانيا زي ما قلنا 40% بروتستانت 40% كاثوليك و20% طائف تانية لما يكون الزعيم بروتستانت تلاقي القصة ماشية في اتجاه دعم اليهود بشكل كبير جدا الزعيم كاثوليكي الدنيا كلها اتغيرت وطبعا الزعيم بحزبه لأن هناك الحزب الحاكم بيجيب كل الطقم من الحزب الحاكم فلو كان الزعيم بروتستانتي كل ال- الطقم كل الوزراء كل المحافظين كل ال- اللي ماسكين مفصلات الدولة كلهم من المذهب البروتستانتي اللي على فكره وعلى منهجه عشان يعرف يدير الدولة فيعني حتى اللي موجود دلوقتي آه، آه، ميركل في آه، في آه، ألمانيا آه، يهو- آه، ميركل بروتستانتية وأبوها قس بروتستانتي وبالتالي عاطفتها كلها مع اليهود وبالتالي تصريحات ممكن كلها تكون في صف الصهيونية لو حد تاني مختلف زي هتلر ولا غيره هتلاقي الاتجاه الكاثوليكي غالب عليه وبالتالي ممكن يكون معاملاته مع اليهود زي ما انتم عارفين في ال- التاريخ الضغوط ال- ال- ال- اللي عملت- مارستها امريكا على العالم بقوتها الكبيره خلت قرارات في العالم دينيه تتاخد غريبه جدا جدا ومن اغرب هذه القرارات ما اخذه البابا الكاثوليكي سنه 1966 ميلاديه في عهد السيطره الامريكيه القرار ده خدم اليهود بشكل كبير جدا ترى ما هو هذا القرار هذا ما نعرفه باذن الله بعد الفاصل فابقوا معنا
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء تسري والملائك حولنا طاب المساء
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا بنتكلم على السيطرة الأمريكية على العالم بعد الحرب العالمية الثانية وبدأت هذه السيطرة تدخل في الأمور الدينية والعقائدية عند كثير من الناس بما فيهم الكاثوليك أنفسهم لأن الكاثوليك صاروا دلوقتي قوة سياسية أقل من أمريكا الكلام ده خلى أمريكا تضغط على البابا الكاثوليكي الموجود في روما وأعلن سنة 1966 قرار في منتهى الغرابة قال أنه يعلن تبرئة اليهود من دم المسيح عليه السلام المعتقد اللي هم بيعتقدوه بقالهم دلوقتي يعني اكتر من 1900 سنة بان المسيح قتل على ايدي اليهود وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم غيروا البابا في لحظة واحدة وقالوا إنه بيرفع هذا عن اليهود طبعا تحت ضغط امريكا وتحت ضغط اليهود اللي صاروا مسيطرين على الاموال وعلى البنوك وعلى الاعلام وعلى غيره فصارت هذه التبرئة وده ادى مساحة للدول ال- الكاثوليكية انها تبتدي هي كمان تساعد اليهود وان كانت في جذور القلب كراهية شديدة جدا لليهود لكن طبعا كان من اثر كده على سبيل المثال ان فرنسا هي اللي عملت مفاعل ديمونة اليهودي النووي فرنسا هي اللي عملته مع ان فرنسا كاثوليكية بيكرهوا اليهود اشد الكراهية لكن طبعا تحت ضغط السياسة كل شيء ممكن يتغير تزامن مع قيام دولة اليهود في أرض فلسطين سنة 48 في أوائل الخمسينيات صحوة دينية في أمريكا احنا قلنا أمريكا أصلا معظمها بروتستانت كل الحكام في آه، أمريكا بروتستانت باستثناء واحد فقط واحد في المئة سنة الأخيرة واحد فقط كان كاثوليكي اللي هو مين؟ اللي هو جون كينيدي اللي هو اتقتل بعد سنتين من ولايته للحكم يعني واحد كاثوليكي فقط في تاريخ امريكا ولم يكتب له الاستمرار مين اللي قتله واحد اسمه لي هارفي وبعد ما قتلوا لي هارفي بيومين جاك روبي اليهودي قتل لي هارفي عشان يموت السر مع لي هارفي فخلاص من مين اللي اللي قتله الله اعلم ليه قتله الله اعلم محدش عارف حاجه لان الراجل ده كان كاثوليكي وما كانش على مذهب بروتستانتيه وصعب جدا جدا ان هو يكمل في مصالح اليهود وهو ما هوش بروتستانتي فتزعم اليهود قتل جون كينيدي وعاملين الموضوع قصه لحد دلوقتي وتعميه و... وساعات ولزقوها في واحد فلسطيني على فكره مفيش عندهم اي مشكله يقتلوا الج- القتيل ويمشوا ايه في جنازته الرؤساء الامريكان ال- الامريكان اللي جم كلهم بروتستانت صحوه دينيه قامت في امريكا سنه في الخمسينيات خلت الناس اللي هم معظمهم بروتستانت لازم الرئيس اللي يجي يدغدغ مشاعر هؤلاء اما ان هو يكون من البروتستانت عشان يتوافق مع الصحوه الدينيه الموجوده واما ان هو يراعي مشاعر البروتستانت فيدعم الاجنده التي يتكلم بها البروتستانت ومنها وطن قومي لليهود في ارض فلسطين واليهود امه مقدسه والعهد القديم مش الجديد التوراه مش الانجيل كل الافكار اللي انتوا عارفينها بتاعه البروتستانت الموضوع زاد انتوا عارفين امريكا بيحكمها حزبين كبار جدا حزب الجمهوري اللي بيسموه الحزب المحافظ والحزب الديمقراطي اللي هو الحزب الليبرالي تفتكروا مين اللي هيتحد مع القساوسه البروتستانت مين اللي هيمشي مع الاجنده بتاعه البروتستانت الليبراليين المتحررين العلمانيين ولا المحافظين المتشددين طبعا المحافظين المتشددين عشان كده الحزب الجمهوري عمل حلف في امريكا مع البروتستانت مع البروتستانت المتشددين اللي هو بيسموه اليمين المسيحي المتطرف عمل اتحاد معاه وهذا الاتحاد اداله الفرصه ان هو يكسب في انتخابات اكتر ويحقق انتصارات اكبر على الحزب الديمقراطي ما بيمنعش طبعا الكلام ده ان الحزب الديمقراطي احيانا بينجح في الانتخابات وفي ايام دول بينها وبين الجمهوريين لكن على كعب الجمهوريين على الديمقراطيين بسبب هذا التوجه الديني اللي موجود في اوروبا وهتلاقي دايما القاده الجمهوريين يدعموا اليهود اكثر من القاده الديمقراطيين او الليبراليين فحصل هذا الموضوع وده برضو ادى بعد جديد في القضيه في السبعينيات الموضوع زاد اكتر وبدات الصحوه الدينيه في امريكا تزيد وتزيد وظهرت كنائس جديده اصوليه زي ال Baptist مثلا المعمدانيه او ال Methodist اللي هي المنهجيه او ال born again Christians اللي هم المولودين من جديد ودول اشد الطوائف اصوليه وتطرفا يمين مسيحي متطرف شديد المسيحيين المولودون او المسيحيون المولودون من جديد born again Christians وصل واحد منهم للحكم اللي هو جيمي كارتر اصلا قس واصلا متدين بقوه على هذا المذهب يعني شديد التشدد وشديد التزمت والارتباط بالديانه البروتستانتيه وتولى الحكم سنة 77 لسنة 81 وإدى فترة حكمه أجمل هدية وأكبر هدية لليهود معاهدة كامب ديفيد معاهدة كامب ديفيد اللي عملها جيمي كارتر البروتستانتي المتشدد اللي من جماعة المولودين المسيحيين الم- المولودين من جديد ادى لليهود معاهدة كامب ديفيد وحل بيه مشكلة حرب اكتوبر اللي كان المسلمين ممكن ياخدوا فيها علو كعبي كبير جدا على اليهود قلب الاوضاع وعمل معاهدة كامب ديفيد والحقيقة نحتاج ندرس معاهدة كامب ديفيد من هذا المنظور بعد ما عرفنا هذه الخلفية بعد جيمي كارتر جه واحد اصعب جه رونالد ريجن ورونالد ريجن برضو من اشد الناس تمسكا بالمذهب البروتستانتي وايضا من الناس اللي كانت بتبتدي يومها دايما بمراجعه صفحات من التوراه وصفحات من من ال- سفر حزقيال اللي فيه التنبؤات وكان مؤمن جدا جدا بموقعه هرمجدون موقع اللي هينزل فيها المسيح ويحارب الكفار وان هو هيكون آه، يعني كان يتمنى وذكر هذا الكلام في اكثر من مكان يا ترى هنكون احنا الجيل الذي يشهد موقعة هرمجدون وعشان كده كان عايز يدعم بقوة وجود آه، آه، يهودي في ارض فلسطين وفي اثناء فترته دعم بقوة الاجندة الاخلاقية للبروتستانت الموجودين في آه، امريكا حكم من 81 ل 89 ليه كلام كتير من من ضمن كلامه اللي قاله قدام المنظمة آه، اليهودية آه، بناي بيرث قال الكلام دوت في واشنطن في حملته الانتخابية ان اسرائيل ليست امة فقط بل هي رمز ان اسرائيل ليست امة فقط بل هي رمز ففي دفاعنا عن حق اسرائيل في الوجود انما ندافع عن ذات القيم التي بنيت على اساسها امتنا آه، او امتنا فده الكلام اللي اللي قاله ري- رونالد ريجن واللي كان الجو اللي ماشي في امريكا والدعم شغال ومستمر ومصالح امريكا تت- تتاخر ومصالح اليهود تتقدم لاجل ان ينزل المسيح وافتكروا بقى اللي قلناه في الحلقه قبل الماضيه ازاي امريكا كانت بتضحي بنفسها عشان اليهود يعيشوا ازاي امريكا كانت بتمر بازمات ماليه بس بسبيل ان الازمه الماليه ما تمرش في اليهود ازاي امريكا بتخالف القانون الامريكي وتبيع السلاح المحرم دوليا لليهود علشان اليهود يكملوا مشوارهم ويدعموا انفسهم في البقاء في آه، آه، فلسطين او التوسع في مصر او في الجولان او في لبنان او في غيرها من سنة 89 لسنة 93 جه جورج بوش الاب وهو برضه جمهوري وجمهوري يعني برضه متشدد يعني مع الاجنده الصهيونيه بكاملها وقدم برضه خدمه رهيبه لليهود بايجاد القوات الامريكيه في منطقه الخليج كان حرب سنه 90 وكان قرار في منتهى الجراه حول اعداد هائله نص مليون جندي من الامريكان الى الاراضي المسلمه وللاسف الشديد ما زالوا موجودين الى الان خدمه كبيره جدا جدا قدمها لليهود في سبيل انشاء الوطن اليهودي او دعم الوطن اليهودي الصهيوني لينزل المسيح عليه السلام. وتيره هذه الح- الدعم قلت من سنه 93 لسنه 2001 ليه؟ لان اللي مسك بيل كلينتون ديمقراطي ليبرالي. ما هواش مع الاجنده اليهوديه قلبا وقالبا هو اصلا ما هواش متدين ومش في دماغه موضوع الدين ما هواش بروتستانتي متزمت وبالتالي فالقضيه ما هياش قضيته وممكن نفهم من كده تلفيق ال- القضيه او بلاش التلفيق مسك ال- اللي مسكوه عليه في قضيه آه، ال- الاخلاقيه بتاعته وازاي نشروها وفضحوه ونشروا الكلام ده على الاعلام وزقوا عليه حدوى قصص اليهوديه اللي انتوا عارفينها كلها فضحوا بيل كلينتون عشان ما يكملش الحزب الديمقراطي مش بس كلينتون لان كلينتون خلاص هو مرحلتين وخلاص بياخد فترتين ومفيش ثالثه فحتى لو انتهى ما يروحش بعد كده التصويت للحزب الديمقراطي اللي هو اقل دعما لليهود من الحزب الجمهوري عشان كده في 2001 نجح جورج بوش الابن مع ان اسهمه كانت اقل كتير جدا من الحزب الديمقراطي والناس كلها كانت مستغربه لنجاح جورج بوش نجح جورج بوش الابن سنه 2001 وبدا الحرب بتاعته على الارهاب كما يسميها وعمل الحكومه بتاعته اللي انتوا عارفينها اقول حكومه بروتستانتيه متشدده يسمونها الهه النار او صقور امريكا بكل الاطياف يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاته عمل الدوله كلها على هذه الصوره تفتكروا ديكتشيني تفتكروا رامسفيلد تفتكروا كوندوليزا رايس كل الناس الصقور اللي هم مؤيدين اليهود بكل قوه ومحاربين لكل من يقاوم اليهود وعلى راسهم المسلمين وطبعا انتوا كلكم فاكرين الكلمه اللي قالها ما كانتش سقطه لسان ابدا انها حرب صليبيه وكلمه صليبيه عند اليه- عند النصارى مش كلمه وحشه مش بيقول كلمه مثلا فيعتذر منها لا حرب صليبيه يعني حرب مقدسه يعني حرب دينيه يعني حرب ترجع الى عقيده في الوقت اللي انت لما تيجي تسمع فيه دلوقتي واحد رئيس مسلم زي الرئيس مرسي ولا اردوغان يتكلم بكلام الاسلام تلاقي الاعلام عندنا في بلادنا يهيجي عليه ويقول له ان ما ينفعش إن تتكلم بهذه الطريقه وهناك جورج بوش ولا رونالد ريجن ولا جيمي كارتر يفتخرون امام اوطانهم وامام اقوامهم انهم يتكلمون باسم الدين وكذلك يفعل اليهود لكن هي حرام على المسلمين حلال على اليهود والنصارى واصحاب اي مله او اي دين دي الخلفيه الدينيه طبعا اوباما لما جه وان كانت جذوره مسلمه اعلن بمنتهى الوضوح هو ديمقراطي وعارف انه محتاج دعم اليهود اعلن بمنتهى الوضوح انا بروتستانتي يعني حتى ال- النخاع قال هذا الكلام وراح لحائط البراق المسمى عند اليهود بحائط المبكى وصلى قدام حائط البراق وصورته موجوده على الموقع عندنا اسلامي dot com خشوا شوفوا صوره اوباما وهو بيصلي صلاه اليهود البروتستانتيه عند آه، آه، حائط البراق او حائط المبكى كما يقولون ده الخلفيه الدينيه ما يمنعش ان يكون في خلفيه آه، آه، سياسيه خلفيه ضغط خلفيه مال خلفيه اعلام الكلام ده كله محتاج يدرس بعمق شديد لكن دي احد انواع الخلفيات اللي لازم نضعها في اذهاننا عندما نحلل قضية وجود أمريكا إلى جوار اليهود ومساعدة أمريكا وإنجلترا لليهود في كل مراحل تجر- تجربتهم تفصيلات كتيرة جدا احنا محتاجين إن شاء الله نقراها ونتعلمها أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم وبالعلم وبالرؤية الصائبة قبل ما أختم الحلقة أنا خلاص خلصت أعرض عليكم الثلاث موضوعات اللي إن شاء الله تختاروا منها وتصوتوا على موقع قصة الإسلام islamstory.com والموضوعات ديت باذن الله هنتكلم على واحد منها في الحلقه اللي جايه الموضوع الاول علاقه الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود ونقدر نعرف تفصيلات الحكم الشرعي في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت السلم ووقت الحرب وغيره آه، الم- ال- الموضوع الثاني الصلح الحديبيه ومقارنته بكامب ديفيد لان بعض الناس قالت ان ده شبه ده فنقول يا ترى ما حقيقه هذا الامر والموضوع الثالث منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في اصلاح الخلاف لاننا بنشوف دلوقتي خلافات كتيره جدا موجوده في داخل مصر او في داخل البلاد المسلمه يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيحل هذا الموضوع يبقى ده موضوع من ثلاثه ادخلوا على الموقع وصوتوا واسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزدنا علما جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حول